كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا يخلص لنا العارية بتعطي الحاجة للغير بمزاجك انت اللي عطاها له هنا لا مش مزاجك مأخوذة غصب عنك يبقى هنا هنسميه الايه الغصب يبقى هو في العارية الغير بياخد الحاجة بتاعتك ولكن برضاك انت بتعطيها ليه الغصب بياخد برضه نفس الحاجة بس كرها يكرهك على ذلك يبقى هنا الغصب مناسب أن يكون بعد العارية الغصب عبارة عن إيه التعريف بتاعه هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا الاستيلاء عرفا يبقى هنا مش هيقول لي بقى الاستيلاء معناه ايه يستولى على شيء ممكن ان هو ياخد الحاجه يمسكها في ايده هذا استيلاء ممكن ياخد الحاجه يحطها في جيبه ممكن الحاجه يقفل عليها باب وخلاص بقت بتاعته ممكن ياخد الحاجه بحكم محكمه يبقى هنا هذا استيلاء كل حاجة بحسب العرف اللي جاري في مثلها بوضع اليد ياخدها بحكم ياخد بشيء يبقى هنا استولى على حق الغير أكره الغير على ذلك وأخذ منه هذا الحق يبقى هو الاستيلاء عرفة على حق الغير طيب ممكن يستولي عرفا على حق الغير بس بحق بحق ان هو يرفع عليه قضية ان فلان استلف مني مالا وهذا المال ما ردوش الي انا عايز ما عندوش مال صار مفلسا المحكمة باعت الحاجة بتاعته وكان هو المشتري فاستولى على حق الغير الان عدوانا ولا ليس عدوانا لا مش معتدي لأنه بياخد حقه بياخد حقه يبقى هنا التعريف أن يستولي هذا الإنسان المغتصب على حق الغير هذا الاستيلاء بحسب العرف بيستولى عليه ازاي ان اخذ الحاجه ومشى بها حط على الحاجه قفل واخذها اخذها بحكم محكمه يبقى استيلاء عرفه على حق الغير عدوانا عدوان يبقى متعدي في ذلك الغصب محرم بالكتاب والسنه والاجماع الغصب هنا أخذ حق الغير ممكن يكون غصبا زي ما انتم سامعين كده ممكن يكون سرقة يسرق ما هو أخذ مال الغير برضه ممكن يكون اختلاسا فهنا صور كلها أخذ مال الغير ولكن بحسب الصورة بتاخد الاسم بتاعها وبتاخد الحكم الشرعي اللي فيها فنقول السرقة أخذ مال الغير بس علشان تبقى سرقة ويبقى فيها الحكم الشرعي قطع يد السارق لابد أن توجد شروط هذه السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية يبقى هنا أخذه على وجه الخفاء من حرز من حرز يبقى هذا الايه السرقة سرقها الاختلاس هو أخذ مال الغير أيضا على سبيل الخفية أيضا ولكن ليس من حرز مش من حرز مال ظاهر قدامه فمد ايده خد حاجة ومشى بها يبقى هنا مال ليس في حرز مال ظاهر أخذ هذا اختلاس قد ينتهب قد ينتهب الشيء النهبة حاجة لقاها قدامه ما هياش في حرز ولا غيره خدها وطلع يجري انتهبها الاغتصاب حط ايده عليها وأكرهك وما قدرتش انك تعمل معه شيئا فهذا الاغتصاب يبقى الغصب استيلاء يستولي بقوة على مال الغير عدوانا هذا الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث حديث طويل رواه مسلم وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه أجمعوا على تحريم يعني الاغتصاب الاستيلاء على مال الغير هذا حرام هذا حرام لما يقول أجمعوا على تحريمه في الجملة يبقى في خلاف في إيه في الفروع في بعض الفروع في خلاف وهنا هنقول الاغتصاب معقول الاغتصاب هيكون في خلاف الاغتصاب كله حرام يقول لك لا ممكن تكون الصورة اغتصاب بس حقيقتها مش اغتصاب ده انا باخد مالي انا اللي هي يسميها مسألة ايه الظفر مسألة الظفر عند الشافعية يسمونها كذلك ان يكون انسان اخذ مالي وبعدين انا ما اعرفش اخد منه الا بالعافية بالعافية اخذ منه هذا الشيء فالصورة صورة اني بغتصب ولكن الحقيقة اني بستخلص مالي من هذا الانسان يلزم الغاصب رد ما غصبه يلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه قلنا حديث ضعيف وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ولا جادا هو نهى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن أخذ مال الغير بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا يجوز لك هذا النهي مقتضاه أنه لا يحل لك ذلك فإذا كان لا يحل فالواجب أن ترده لصاحبه ثانيا يبقى الحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها حديث عظيم يعلمنا أدبا عظيما أنه لا يجوز لك أن تروع مسلما ما تروعش ما تفجعش حد ما تفزعش إنسانا لا يجوز لك لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا طب لا يأخذ متاعك أن تأخذ متاع الغير أخذ أموال الكفار لا يكون إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل في القتال في المواجهة مع الكفار يبقى هنا يؤخذ بالغلبة بقوة السيف باستيلاء المسلمين على الكفار لكن أنه إنسان يغتصب أو يسرق أو يختلس هذا لا يحل في دين الله عز وجل وذكرنا لكم قبل ذلك قصة المغيرة رضي الله عنه لما ذهب إلى النجاشي وهو أخذ هدية ومن معه مجموعة من القرشيين أخذوا هدايا فلما خرجوا من عند النجاشي كأنه غار من هؤلاء وحسدهم أخذوا أكثر منه فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقبل منه المال قال أما الإسلام فنقبله منك أما المال فلا هذا مال أخذ على وجه محرم فلا يلزمنا أن نأخذ هذا المال الحديث هنا يقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا متاع أخيه الهزار اللي بيعمله بعض الناس كان برضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل ان رجل استخبى لاخوه واخذ العصايه بتاعته من وراه دوخوا عليها شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ونهاهم عن ذلك لا بجد ولا بهزار ما تمدش ايدك على حاجه الغير لا ياخذ احدكم متاع اخيه المتاع قل او كثر لا لاعبا ولا جادا ما اقولش بهزر معاه لا ما تمدش ايدك على حاجه الغير لا هزار ولا بجد ومن اخذ عصا اخيه فليردها فليردها اللي مد ايده على عصايه اخيه فيرجع لاخيه العصا مره ثانيه ويتوب لله عز وجل من ذلك ما يجس هذا الشيء نلاقي احيانا بعض الناس يحبوا يهزروا بهذا الشيء لكن اخبي الحاجه بتاعته دوخوا عليها شويه يقوم يخبي الحاجه وصاحبنا يدوخ عليها اذكر مره فرح من الافراح والعريس غلبان قاعد في الفرح وقايم يمشي بعض اصحابه خبوا الحذاء بتاعه يدوخوا العريس شويه اقول لي بالله عليك ينفع هذا الشيء العريس اللي المفروض يوم فرحه ان الكل يكون معه يهنئونه ويدعون له ويعينونه في هذا الامر ولكن يهزر معه يبلغ الهزار هذا الشيء هذا لا يحل هذا لا يحل يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أي بزيادته أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة فرضنا أنه اغتصب من إنسان بقرة هذه البقرة كانت حاملا قعدت عنده شوية وبعدين ولدت عنده والآن عايز يتوب رجع البقرة مع ابنها رجعها هي وولدها لصاحبها سواء كانت هذه الزيادة زيادة متصلة أو زيادة منفصلة لأنها من نماء مال هذا الإنسان المعصوب وهو لمالكه فلازمه رده كالأصل ولو غرم رده أو رده أضعاف قيمته الصواب أن يقول لو غرم في رده في رده يعني لو هيغرم هذا في الرد أضعاف القيمة أضعاف القيمة هنا التأديب الشريعة تؤدب الإنسان المغتصب اللي بيغصب مال الغير تأديب عظيم جدا يقول لنا كمان غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق يبقى هنا تأديب الإنسان شوف واحد اغتصب من الآخر خشبة وبعدين بنى عليها بيت على هذه الخشبة صاحب الخشبة عايز الخشبة بتاعته عايز الخشبة طب خد ثمنها لا عايز الخشبة اللي انت خدتها هد البيت بتاعك وطلع الخشبة نفسها هنا شو لك لو غرم على هذا الشيء أضعاف القيمة تأديب له تأديب انك اخذت شيء مش بتاعك فلما انسان يغتصب ارض من انسان ويبني عليها عماره وبعده روح اخبط دماغك في الحيط لف في المحاكم مش هتعرف تاخد حاجه ويوم ما تكسب هيبقى هدفع لك ثمن الارض هنا لما يجي بقى الحكم الشرعي ان لا تتهد العماره كلها وياخد ال- الحاجه بتاعته يخاف الانسان ان ياخد ارض الغير هياخد ارض الغير ويدفع فلوس فيها ويبني عماره وبعدين يجي الحكم ازاله العماره وترجع لصاحبها يبقى ده الحكم الاسلامي الصحيح اللي في هذا الشيء ان يرد الشيء لصاحبه ما يتقالش خلاص ما هو اتكلف عليه فلوس ودفع وبنى عماره كلفته مليون والارض بتاعتك ثمنها مئة ألف ولا مئتين ألف يهد المليون ويرجع المئة ألف لصاحبها مرة ثانية. إلا أن يرضى صاحبه إلا أن يرضى فتقوم الشريعة تعزز الإنسان المظلوم أنت مظلوم خد حقك كاملا خد حقك من هذا الإنسان إذا رضي المظلوم والله خلاص راضي تحاسب له الأرض ويديني ثمنها خلاص حاجة بتاعتك ما رضيش المظلوم خلاص يتهد الحاجة بتاعت هذا الظالم ولو كلفته ماله كله ويرجع لك الأرض سليمة زي ما أخذها سليم يشيل كل اللي حطه فيها ويرجعها لك كما أخذها سليم هذا حكم شرع ربنا سبحانه يقول إن سمر بالمسامير الموصوبة بابا قلعها وردها يبقى الامر انه الغاصب يؤدب يؤدب بهذا ما هو سهل نقول له الغاصب اشتري له مسامير مكان اللي انت خدتها سهله لكن هل ده هيمنعه هل المسامير خدت منك مسامير بجنيه واشتريت لك مسامير بجنيه بس غصتك واخدت حاجه لكن تيجي الشريعه تقول لا ده احنا هنحكم المظلوم فيك ها عايز ايه ايها المظلوم عايز يقول لك عايز المسامير بتاعتي اللي دقها يطل- طلعها زي ما كان ترجعها له كما اخذتها من هذا الانسان يبقى فيها تشديد وتاديب لهذا الانسان يبقى يؤدب بذلك ان زرع الارض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لو فرضنا أن هذا الغاصب اغتصب أرضا من صاحبها وبعدين راح زرعها قمح أو شعير أو حاجة لغاية ما صاحبها عرف ياخد حكم من المحكمة أن يسترد الأرض بتاعته طيب هذا الذي زرعها يقول إذا كان زرع هذه الأرض وبعدين لم هذا الزرع وانتهى الأمر يبقى هدفع لهذا الغاصب الأجرة بتاعة الوقت اللي زرع فيه الأرض هذه الأجرة بتاعتها تساوي قد إيه تساوي كذا طبعا الكلام بتاعنا هنا عن الغرامة المالية اللي هيغرمها هذا الإنسان أما الحكم في تعزيره هذا حكم آخر يبقى راجع للحاكم أنه يعزر هذا الإنسان ليس بالقطع لا تقطع اليد في هذا الغصب إنما من حقه أنه يحكم عليه بالسجن يسجن سنة يسجن سنين بهذا الشيء يجوز فيها ذلك لأن الغصب ليس سرقة ليس حد السرقة موجودا في الغصب السرقة جعل فيها الحد قطع اليد لأن السارق يأخذ مال الغير على سبيل الخفية على سبيل الاختفاء مين هيجيبه ده اللي بيستخبى لغاية ما يفتح الحرز ياخد اللي فيه بخلاف الغاصب الغاصب بالعافية بياخد الشيء ومش كل إنسان بياخد الحاجة بعافية بيعرف ياخدها لا ده ممكن يجي يستولى على الحاجة بالعافية يطلع له 100 واحد من الناس يضربوه ويعملوه ويمنعوه من هذا الشيء فيوجد في الناس من الحمية من الاندفاع من ال- ال- ال- الحب للدفاع عن المظلوم اللي يجعلهم يمنعون المغتصب مش كل إنسان هيعمل نفسه إن هو يغتصب الشيء وياخذ والناس هتسكت له لا فلذلك هنا بيكون فيها العقوبة ليس بقطع اليد ليس بقطع اليد قطع اليد يكون في السرقة اللي هي جريمة ما تتشافش الحرام يستخفي يستخفي لغاية ما ياخد يفتح الحرز وياخد الحاجة ده المرة دي سرق وبعدين دفعناه الثمن وسجناه شهر أو شهرين ويرجع تاني يسرق مش هنخلص من هذا لا تقطع إيده أحسن تقطع إيده يبقى هنا يكون عبرة لغيره وهو لا يقع في هذا الشيء مرة ثانية إن وقع فيها اتقطعت رجله بعد كده لكن الغاصب الغاصب سيجد من يمنعه المنتهب سيجد من يمنعه إلا في النادر إلا في النادر فعلى ذلك لن تقطع اليد لا في الغصب ولا في الانتهاب ولا في الاختلاس مش هتقطع اليد لكن تقطع اليد في السرقة وتقطع في قطع الطريق قاطع الطريق إنسان واقف بسكينة على الطريق أي حد يعدي ياخد فلوسه ويمنعه هذا يحاربون الله ورسوله سبحان الله تبارك وتعالى وصلى الله على رسوله فإن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء هؤلاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يبقى لما ازدادت الجريمة بتاعتهم قطاع طريق لا ده لازم يتأدبوا بشيء يكون تأديبا لهم ولغيرهم يقوم يخاف الناس يقعوا في هذا الشيء يبقى قطع الطريق الشريعة خيرت الحاكم القاضي يقضي في أنه تتقطع إيد ورجل من خلاف له يفعل ذلك أنه يعدم هذا الإنسان له ذلك يصلبه لغاية ما يموت حط على شجرة ولا على شيء يراه الناس يقوموا يتأدبوا ويخافوا يعملوا كمثل يبقى هنا كلما كانت الجريمة يجد الجاني من يعينه عليها ويروع الناس ويخوفهم كانت العقوبة أشد كلما كان فيها استخفاء كان فيها عقوبة من العقوبات كلما كان الجريمة أمام الناس ويوجد من يدفعه يبقى هنا مش هتوصل للقطع للأعضاء فيها وإنما تكون بالتعزير الذي يراه الحاكم من سجن الإنسان أو جلد الإنسان ونحو ذلك مما سنذكره في كتاب الجنايات والحدود نرجع تاني هنا يقول لنا إن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة طيب لكن هنا خلاص هيدفع الأجرة وغصبت الأرض سنة وانتهى لا الحاكم هنا يعزر هذا الإنسان بسجن أو بما يراه تأديبا لمثله قال لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه طبعا واضح الفرق بين الزرع والغرس الزرع هيكون في النبات الغرس هيكون في الأشجار والنخيل ده إذا كان المغتصب زرع الأرض وانتفع بها وبعد كده لم الحصاد وسابها لصاحبها يبقى فيها إنه هيغرم أجرة هذه الأرض خلال الفترة اللي اغتصبها فيها زائد ما يفعله به الحاكم من تعزير أو من عقوبة قبل الحصاد بقى قبل ما يحصد زرع وما حصدش ده حكم لهذا المظلوم انه يسترد الارض بتاعته والزرع موجود فيها الان قال يخير بين تركه بأجرته صاحب الأرض إما أن هو يرضى أنه طيب هخليه قاعد فيها لغاية آخر السنة ويجمع الحصاد ويدفع لي أجرة هذه الأرض ده شيء أو أنه يملكه بنفقته يملكه بنفقته إيه النفقة بتاعته قال لنا هي مثل البذر وعوض لواحقه وعوض لواحقه يعني هذا الذي اغتصب هذه الأرض حط فيها بذور البذور قيمتها قد إيه قيمتها كذا أو فيها مثل خد بذور زي اللي أنت حطيتها في الأرض طيب صرف عليها سماد وما أعرفش إيه قد إيه يبقى قيمة ما أنفق فيها ليس بيعا ما بيشتريش منه لا تكاليف فقط إلا أنفقها عليها وهو يأخذ هذا الزرع يتملكه لحديث رافع بن خديج وده حديث صحيح من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من زرع في أرض قوم سواء إن الزارع هذا اغتصب الأرض وزرعها أو إنه ظن أنها ليس لها ملاك أرض فاضية ما حدش يملكها راح زارع فيها يبقى هنا أصحابها طلعوا لا خلي أنت صرفت عليها قد إيه خد اللي أنت صرفته وي... طب أمال ليه ما قالش يشيل الزرع ده ما يشيل الزرع اللي حطه خد زرعك اللي أنت حطه الآن وسلمني الأرض فاضية هنا الشريعة تنظر نظرة أخرى أن الزرع هذا فيه فائدة للناس فيه فائدة للحيوان فيه فائدة للطيور يبقى هنا الزرع ما تجيش شريعة تخريب الزرع كون أقول له لم الزرع في هذا الوقت يبقى اخرب هذا الزرع لا سيب الزرع لغاية ما ينتهي الوقت بتاعه ويحصد فينتفع به الناس والدواب وال وال والحيوان والطيور ينتفعون بذلك يبقى أنت مخير إما إنك تتملك هذا الزرع وتدفع له النفقة فقط مش المكسب ولا التعب ان هو تعبه فيه لا النفقه التي انفقها عليه او ان انت تؤجر له الارض خلال هذه الفتره من ساعه ما اغتصبها وزرعها لغايه اخر الموسم بالثمن اللي يرضيك. قال احمد انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. انما اذهب الى هذا الحكم ايه؟ ادي استحسانا اهو في مذهب الامام احمد استحسانا يبقى الاستحسان هتلاقي الحنابله ما بياخدوش في الاستحسان في استحسان عند الحنابله يبقى هنا نقول الاستحسان قصد بيه ايه الامام احمد هنا قصد بيه ايه الحديث الحديث انه الاصل ان الانسان اللي بي بي بيغتصب حاجه يطلع بره هذا المكان اللي فيه لكن الحديث ما قالش اطلع بره قال لك انت مخير بين كذا وكذا بالامام احمد قال هاخد بهذا الحديث يبقى هنا كانه الاستحسان الذي قصده هو عمل بالنص العمل بايه بالنص يبقى قبل ما نقول الاستحسان لا يجوز يبقى الاول نشوف ايه معنى الاستحسان الذي يقصده الامام حين يذكره قال لأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يزل الإتلاف إن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه أشوف هنا إنسان اغتصب أرضا وراح غرس فيها غرس يعني حط فيها إيه حط فيها إيه شجر مش زرع مش زرع زرع خلاص عدى الحكم بتاعه لكن الغرس هنا غرس أشجارا ممكن الشجرة تتشال بحالها تتشال بحالها وتتزرع في مكان تاني يبقى يلزم بإزالة هذا الغرس الذي وضعه ألزم بقلع غرسه كذلك إذا بنى في الأرض ملزم بإزالة هذا البناء وتسوية الأرض كما كانت لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لإيه لعرق مش لعرق مش لعرق ليس لعرق كأنه وصف جذع النخلة اللي محطوط بصفة صاحبه صاحبه كان ظالما فكأن الجذع ظالم وصف صاحبه فيه ليس لعرق هو جذع النخلة يعني ظالم حق ده حديث صحيح حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض يعني هو شريك واغتصب الجزء بتاع صاحبه وبنى عليه أو كذا يؤمر بإزالة ذلك إذا فعل بغير إذن الشريك قد يكون الغصب أن اتنين اشتريا أرضا وبعدين واحد من الاتنين حط ايده عليها وراح باني عمارة لنفسه فيها يبقى هنا الآخر من حقه انه يطلب إزالة هذا الشيء أنا مش شاريها عشان أعملها عمارة أنا عايز الجزء بتاعي من الأرض عشان أعمله حاجة تانية يبقى ملزم هذا أنه يسلم الجزء بتاعه فارغا إلا أن يرضى الأول بالمقاسمة في ذلك الحديث بقية المرة الجاية إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين